تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق بضع يتبعنا سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نستكمل إن شاء الله تعالى مدارسة هذه المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل آه، أفل- آه، في جمهور مسائل الفرائض بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام هيبقى صعب حبتين لأن المسائل اللي هو بيتكلم عليها ممكن ما تبقاش مسائل مشهورة مسائل تخص علم الفرائض تخص علم المواريث والمسائل بتاعت علم المواريث بتتوه كتير أو كتير ما بيبقاش درسها فأول ما أنت قريت الجد والإخوة والمشركة فإيه اللي بتشرك دي من الأول فتتخض حبتين ثلاثة لا الموضوع ليس آه، صعبا ولا شيء هو المسألة ببساطة انه الاب بيحجب يحجب يعني بيمنع الاخوة من الميراث الاب بيمنع الاخوة من الميراث كويس فلما آه، هذه المسألة ع- عرضت للصحابة وهي مسألة الجد بقى وجود اللي هو بيقوله في الاخر شيخ الاسلام وجود الإج- الجد مع الاخوة القليل نادر ان الجد موجود والاخوة موجودين فده قليل ف- في الحدود لكن حصلت حصلت انه توفي انسان وجده موجود واخواته موجودين كويس والاب مش موجود الاب متوفى كويس الاب مت- متوفى الجد على قيد الحياة الاخوة موجودين فدار الخلاف هل الجد ياخد حكم الاب ولا لا يعني إذا- اتفضل اذا كان الجد اذا كان الاب بيحجب بيمنع الاخوة من الميراث في وجوده الاخوة ما ي- ما يرثوش طيب ياخد الجد نفسه حكمه ولا لا اختلف الصحابة في هذه المسألة ولو رجعتم هتلاقي آه، كلام أهل العلم في المسألة كالتالي قالوا الراجح انه الجد ياخد نفس حكم الاب هذا القول قول ابي بكر الصديق وقول ابي موسى الاشعري وقول ابن عباس واربعة عشر من الصحابة اربعة عشر صحابي قالوا ان الجد ياخد حكم الايه الاب فلو وجد الجد ولم يوجد الاب والاخوة موجودين يبقى الجد يحجبهم يعني يمنعهم وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو المختار عند بعض الشافعية واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ابن تيمية ده رأيه واختاروا ابن القيم وكان يفتي بذلك من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان رجعوا في ذلك كتاب اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ما ت- ما تتخضوش دي آه، هشرحها لكم كده حتى على السبوره دلوقتي المساله المشركه دي لان دلوقتي المساله ببساطه مواريث الاب موجود وال- والاخوه موجودين الاب موجود يحجب خلاص اول ما بتشوف المساله كده يقول لك مثلا مات عن اب وام وابناء واخوه الاب والام هياخدوا السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس وانت مغمض تروح عامل م... م- خلاص مشخبط على الإخوة لأن الأب بيحجب الإخوة دول ما لهمش حاجة خلاص وبعد كده الباقي بقى ولاده هيبقى باقي الأمر ده للذكر مثل حظ الأنثيين تتقسم عليهم لو مات عن أب وأم وأبناء يبقى الأمر كالتالي تمام الايه اه لو هم اناث بس يبقى الموضوع حاجة تانية لانه ليه البنت لو كانت واحدة هتاخد النص لو كانوا بنتين هياخدوا التلتين هياخدوا التلتين بنتين فاكثر ياخدوا التلتين ليها اساسها لكن انا اللي يهمني دلوقتي انه ايه الاب اول ما يبقى موجود يبقى يشيل الاخوة خلاص طب لو الجد ها اه احنا دلوقتي دلوقتي في الاخوه هو هيحجبهم ولا مش هيحجبهم اه حتى لو مفيش ولد يحجبهم هقول الكتاب اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان طيب ليه احنا قلنا ال- بشرحها لك ليه لان شيخ الاسلام بي بيقول هنا الكلام ده تعقيبا وانا قلت لك است- ال- المقدمه كده هو الاساس انها اصول التفسير لكن هو لازم يجيب لنا حاجه في اللغه وحته في الاصول وحته في الاسماء والصفات كده ده شيخ الاسلام فاحنا ماشيين قاعدين بناخد في علوم وبناخد في معلومات فراح هو بيتكلم قال لنا ايه قال لنا انه اختلاف اختلاف الصحابة في التفسير قليل جدا جدا حتى يكون نادر اختلافهم لما تلاقي اختلاف تلاقي اختلاف تنوع يعني واحد بيقول الصراط المستقيم هو الاسلام والتاني يقول له اتباع القرآن هو هو الموضوع دايرة واحدة فده ما اسموش اختلاف انما اللي اسمه اختلاف لا هنا في مسائل الفقه واحد بيقول واحد بيقول الجد يرث ويمنع الإخوة الجد يمنع الإخوة والتاني بيقول لا ما يمنعش فاللي قالوا يمنع وده اللي قلنا عشان أكون درستها لك وخلصنا منها قلت لك ده الراجح لكن الخلاف فين قلت لك ان ابو بكر وابو موسى الاشعري وابن عباس و14 صحابي بيقولوا الجد ياخد نفس حكم الاب بص بقى الخطر في الموضوع ايه ان عم ان علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وسيدنا زيد كان معلوما عنه انه افردكم زيد يعني اعلمكم بعلم المواريث يعني ليه تقل قوي في المساله فعشان كده حصل خلاف ان علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت كان لا يحجبان الإخوة في وجود الجد ما يتحجبوش يبقى الجد هياخد السدس ماشي ويجي بقى مع الإخوة يشوف بقى هياخدوا إيه بالتعصيب في النهاية اللي باقي التركة كويس الحافظ ابن حجر بيقول أن عمر كان لا يورث الإخوة مع الجد ده رأي عمر اهو فأتاه علي وزيد بن ثابت فرجع عن ذلك كويس فبناء على كده مذهب المالكية والمعتمد انا قلت لك اختاره بعض الشافعية انما المعتمد في مذهب المالكية والشافعية والحنبلة الثلاثة اهو انه الجد لا يحجب الاخوة شفتوا بقى المسألة بقت فيها كلام وهنقعد ليوم الدين كده هنقعد ليوم الدين لان المسألة خلاص عارف لما نيجي نقول آه، في مسائل اللي اختلف فيها السلف يسعون ما وسعهم هم اختلفوا فخلاص بقى في ناس هتقعد تقول لك اهو عايز ايه سيدنا علي وسيدنا زيد بن ثابت وافرادكم زيد التانيين عندهم ادله وادله من القران فين فين تسميه الجد ابا في القران لو جرعت تجيبها ايوه ايوه هي فين بقى الايه لا ما ده عمه ده على القول الثاني اللي هو بيقولوا ان ده عمه ان ابيه اذر والصحيح انه ابوه بس فين بقى فين تسمية الجد ابا ها ايوه واتبعت ملة ابائي اه دلوقتي سماهم ابائي طيب هو بالنسبة له اسحاق ايه اسحاق بالنسبة ليوسف ايه جده جده وسماه ايه ابا فقال لك القرآن يسمي يسمي الجد ابا فاذا فالجد يأخذ حكم الاب عندهم دليل من القرآن اهو ودليل قوي وده اللي انتصر اليه شيخ الاسلام ابن تيمية المهم احنا مش هنشرح فقه دلوقتي انا اللي عايزين نقوله ايه ان الصحابة اختلفوا اهو واختلفوا المسألة دي ما اختلفوش طب اختلفوا ازاي بعد النبي لانها ما ظهرتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يظهر خلاف الصحابة يجتهدوا فيقول 14 صحابي انه لا يحجب ويقول الناحية التانية علي وعمر ومعاك زيد بن ثابت ثلاثة الناحية التانية بيقولوا لا يحجب لانه ايه لا يحجب الاولين بيقولوا يحجب والتاني يقول لا يحجب اذا يبقى ده خلاف في الفقه انا بس بشرح عشان ما نعديش علينا كلمة واحنا ماشيين كده فتبقاش ايه اه طبعا المشركة معروفة طبعا المشركة معروفة جدا ناس بتتشرك النهاردة لا مش كده مفيش كلمة تعدي علينا ان ما نكونش فاهمينها دلوقتي بعد كده قال ايه قال اختلافهم في الجد والاخوة ففهمت يعني ايه الجد والاخوة يعني تكتبها انت كده بينك وبين نفسك حجب او منع الجد الاخوة من الميراث ادي المسألة منع الجد الاخوة من الميراث يعني في وجود الجد يمتنع ايه توريث الاخوة ادي المسألة ادي المسألة الاولى المسألة الثانية بقى لازم هشرحها لك على السبورة علشان خاطر لازم تفهموها كده معاك في قلم هشرحها لك الاول لغاية ما نجيب القلم بسرعة اللي هي المشركة اكتب لي شكل المسألة عشان تفهموها زوج ماتت ها امرأة عن زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق ركز بس اللعبة كلها فين في الأخ الشقيق وأخوان لأم ح- هنشوف حاجة حاجة الزوج يا فندم هم. ي- ايه مواريثه الزوج سهله قوي دي الزوج ده الزوج والزوجه اسهل حاجه في الدنيا ها الزوج في عيال بياخد كام الربع مفيش عيال ياخد ايه النص الزوجه ربع وتمن مفيش اسهل منهم في الدنيا يبقى الراجل الزوج ها دلوقتي ياخد طالما في عيال ياخد الربع ما فيش عيال ياخد النص الزوجة ربع وتمن طيب دلوقتي احنا معانا زوج يبقى الزوج ده هياخد ايه زوج وام واخوان لام في عيال ما فيش عيال يبقى الام يبقى دلوقتي الزوج هياخد كام النص حلو الام بتاخد كام ع- على طول بتاخد كام السدس الاصل كويس ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له و- فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه حلو أوي يبقى أصبح دلوقتي الدنيا ماشية إزاي متقسمة إزاي بقى تقسيمة المسألة عندك كالتالي الزوج النص كويس الأم هتاخد كام في وجود الأخوان لأم هتاخد إيه هتاخد السدس كويس اصبح كده المسألة بقى عندنا كام فاضل يا جماعة لا لا قبل ايه اللي ناقص في ال- في التركه دلوقتي نص راح خلاص بتاع الزوج وسدس اتبقى قد ايه ات- اتبقى تلت بقى تلت حلو الاخوان لام موارثهم ايه الاخوان لام بيورثوا التلت الاخوان لام بيورثوا التلت وهشرحهم لكم بالايات دلوقتي بس خلينا بس اتصورها كده ايه بقى اللي خلاها ال- المسألة بقت صعبة جدا وهتشوف بقى س- إيه- قالوا لسيدنا عمر ايه وسموها ايه عشان ما تنسوش المسألة دي اسمها المسألة الحمارية من الحمار اه والله هقول لك ليه دلوقتي الاخوان لام نصا فرضا في القرآن انهم ياخدوا التلت حلو كده خد التلت والام خدت السدس والزوج خد النص خلصت التركه اصبح في اخ لاب والام اللي هو الاخ الشقيق وعندي اخ اخواني لام وعندي اخ شقيق الاخوان للام نصا بياخدوا ايه التلت دلوقتي والاخ الشقيق مش هياخد كده مش هياخد اسمع بقى المساله تسمى هذه المسألة بالمسألة الحمارية لأن الإخوة الأشقاء دول حصلت المسألة دي فراح واحد لسيدنا عمر وقال له طب أنا ليا إيه قال له مالكش حاجة الأخوان الأم ياخدوا الثلث قال له هب أن أبانا كان حمارا طب أبويا كان حمار أصلا يبقى أنا إيه يبقى أورث من ناحية أمي طيب يبقى أنا أخ الأم واصل قال له هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء لأم واحدة طب ما تدخلوني معاهم ما تدخلوني مع الاثنين ما احنا إخوة الأم خلاص دي ثابتة والمشكلة إن أبويا هو اللي هيمنعني من الميراث دلوقتي طب أبويا مش كذا مثلا شوف قال في ناقص هب أن أبانا كان كذلك وقيل أنه روي أنه قالوا له هب أن أبانا حجرا في اليم فسموها المسألة الحجرية أو اليمية قالوا له ارمي أبونا دلوقتي أنا دلوقتي أنا أخوهم لأم دي مية في المية فادوني زيهم دخلوني معاهم في التلت وسميت المسألة بالمشركة عشان حكاية ان هو هيشترك معاهم ولا لا وتسمى بالمشتركة عشان اي ما تشوفها في الكتب تبقى فاهمها مشتركة مشركة تسمى بالعمرية لان سيدنا عمر هو الذي قضى وهذه من قضاء عمر بان الاخوة الاشقاء ي- يشتركون مع الاخوة الام قال كلهم ياخدوا الترس كويس فسميت بالعمرية والحمارية واليم واليمية والحجرية عشان اللي حصل ده كويس كلهم بقى ليه في الحالة كلهم يشتركوا في التلك هذه فكرة المشتركة ده كده قول سيدنا عمر أخذ به مذهب مالك المالكية والشافعية فمذهب المالكية والشافعية انه التوريث هيبقى عامل ازاي ال- الزوج ياخد النص الام تاخد السدس الاخوة التلاتة ياخدوا التلت كل واحد بقى يتقسم عليهم التلت يبقى الواحد ياخد التسعة تمام لو هما تلاتة يعني اما من خالف سيدنا عمر من خالف سيدنا عمر ومين هم بقى انا جايب لك نص كلام الامام ابن قدامة في المغني انا هجيب لك النص كده عشان تسمعوا كلام العلماء انا مهتم جدا انه كل شوية نعلى حبتين يعني آه، انا انا مقدر الظروف وفاهم بس حبة بحبة كل مرة ناخد مسألة كل مرة تاخد حتة فاهم الدنيا ماشية ازاي يعني بس آه، لازم آه، ما نبقاش كل مرة نقعد بقى الكتب الكلام العلمي ده مش كله هنقضيها وعظ في وعظ يعني آه، بيقول ابن قدامة بيقول هذه المسألة تسمى المشركة أو المشركة أو المشتركة وكذلك كل مسألة بص بقى اشترك فيها زوج وأم أو جدة أم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم اللي هم الإخوة لأم وعصب من ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء يبقى هو كده قال لك اي مسألة فيها زوج وأم زوج وأم أو جدة زوج وأم أو جدة وإخوة الأم وإخوة أشقاء تسمى بالمسألة المشركة أو تسمى بالمشتركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء وولد الأم اللي هو مذهب سيدنا عمر اللي احنا قلنا عليه وقلنا ده مذهب المالكية والشافعية كويس لأن بعض أهل العلم خد بالك هو بيتكلم كده لأنه مذهب الحنابلة في حتة تانية وال- وابن قدامة حنبلي طبعا فبيقول وتسمى فقسمه بينهم بالسوية وتسمى بالحمارية وقال القصة اللي قلت لكم عليها وقال واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا فذهب أحمد أدي مذهب الحنابلة إلى أن للزوج النصف تمام وللأم السدس والإخوة من أم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين ما تدوهش الإمام أحمد بيقول لك ما ياخدش طب ليه قال لك هذا قول بقى مين اللي الناحية التانية يعني سيدنا عمر في ناحية الناحية التانية علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى الأشعري يعني دول من الصحابة بس في بقى من التابعين الشعبي والعنبري وشريك ومن الأئمة أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور الناحية التانية مع سيدنا عمر انا بحب اقول لك المسألة اللي هقول احنا بندرسها ما بندرسش مواريث دلوقتي احنا عايزين نشوف الصحابة اختلفوا ازاي فعندنا مين هنا ومين هنا عندنا الناحية دي علي وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو موسى الاشعري ادي خمسة والناحية التانية عمر وعثمان وزيد عمر وعثمان وزيد بن ثابت اختلفوا فهمت اختلفوا ليه اختلفوا ليه لانه دلوقتي لو هو مشاها بالنص يبقى الاخوة الاشقاء مالهمش لو هو خدها بمقصود النص بمقصود النص يبقى هيقول لك لا يشتركوا والتاني بيقول له اهو اذا كان ابويا طب ما انا اخواتهم ما انا برضه اخوه لام ما برضه هي ام واحده فاللي بص لها من الناحيه دي قال كده واللي توقف عند النص وقال لك ماليش دعوه هي كده والصحابي سين وصاد وعين ولام قالوا كده فاختلفوا الصحابه على ذلك والخلاف ده بقى هو ده اللي احنا بنقول عليه الخلاف السائغ يعني ايه خلاف سائغ هنقعد نختلف في يوم الدين زي ما اتفقنا ما تجيش تقول لي لا والراجح كذا اه والله ترجح عندك بأدلة ماشي بس ما تفهمش ان الراجح عندك ده انه مية في المية لا خلاف سائغ يبقى قابل الخلاف اه مقبول اتفهمت كده قال ايه شيخ الاسلام قال في وسط الكلام عشان برضه نبقى قفلنا الكلام ده كله قال اصل ربنا سبحانه وتعالى انزل في القرآن ثلاث ايات هما المواريث كلهم ثلاث ايات ايه هما الثلاث ايات قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثم وضح الله عز وجل ذلك فقال يوصيكم الله في أولادكم الآيات بتاعت سورة النساء اللي هي الآية 11 والآية 12 للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فكده جه الأول ابتدى بالولاد ابتدى بالولاد لو كانوا ذكور وإناث طب مش ذكور وإناث إناث بس طب قد إيه اتنين فأكثر لأنه قال فوق اثنتين والعلماء قالوا فوق هنا تعني الشيء وما ي- وما يعلوه يبقى اتنين فأكثر يبقى ايه معناها لو هم اتنين فاكتر بنات بس بنات بس يبقى في الحالة دي ليهم التلتين يبقى انا خلفتي ثلاث بنات بس خلاص يبقى هم هياخدوا التلتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة بنت واحدة بس ملوش ذكور هو مخلف بنت واحدة ليها قد ايه ليها النص ليها النص وان كانت واحدة فلها النص بنتين بنتين بس يبقى ليهم التلتين كل واحدة تاخد التلت يبقى بنت واحدة نص بنتين يبقى كل واحدة تاخد التلت ثلاث بنات يتقسم عليهم التلتين أربعة خمسة عشرة تلتين برضه كويس فلها النصف ولأبويه بعد كده بعد ما انتهى من من توريث الأولاد دخلنا في توريث الآباء ال- بعد كده الآباء ولأبويه قلنا الأب والجد والجدة لكل واحد منهما السدس كل واحد ياخد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والأب هياخد بإيه هياخد الباقي تعصيبا باقي التركة بالتعصيب اللي هيتبقى هياخده الأب ولأبويه حتى لطيفة في- احنا بنتكلم في أصول التفسير القرآن امتى يك- يقول والديه ها وامتى يقول أبويه لما يبقى بيتكلم على كفة الراجل أكتر يقول أبويه لما يتكلم على كفة المرأة أكثر يقول والديه يعني ايه يعني وبالوالدين واخد بالك وبالوالدين احسانا ما يقولش ليه وبالابوين احسانا عشان الام مقدمه في البر امك امك امك انما لما بيجي يتكلم دلوقتي الحقوق الماليه بيقدم فيها الرجال لان الرجال هم اللي عليهم التبعات الماليه انت حضرتك اللي هتنفق على البيت هي ما تحطش مليم انت اللي عليك النهارده الولد اللي هيجي يتجوز هو اللي هيدفع مهر وهيجيب شقه وهيعمل فالنفقات الماليه على الراجل ربنا قال ده الرجال قو... الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وص- واصله فبعد ما قال سبحانه وبحمده لما قال الاول توريث الاولاد جه بعد كده قال توريث الاباء وبعد كده فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين وبعد كده راح قال أحكام الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم اللي احنا قلناه إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وبعد كده ذكر توريث الكلالة كلمة الكلالة بقى عندك معناها ايه الكلالة من لا أصل ولا فرع له وارث اكتب ورايا لله رب العالمين يعني ايه اللي انت بتقوله ده ببساطة لا عنده أب ولا عنده ابن سهلة كده الأب اسمه أصل مش انت أصولك يبقى منين الأب والجد وفروعك تبقى ايه الولاد كده سهلة اللي بقى لا عنده أب ولا عنده ابن اه عنده كده الميت رجلا كان او امرأة لا عنده أب ولا عنده ابن يبقى مين اللي هيورث الإخوة بقى الإخوة هنبتدي بقى يتكلم على أحكام الإخوة لأم وأحكام الإخوة لأب فأحكام الكلالة معناها أحكام من لا أصل له أي أب فإن وإن على أب أو جد و أو أم أو جدة ولا فرع له يعني ابن حفيد وإن نزل واصلة دي أحكام الكلالة احنا مش دلوقتي مش هشرح مواريث احنا مش ده وقت شرح المواريث انما انا بحاول أف- افهم الكلمات اللي عدت علينا كده فهمتك يعني ايه مساله المشركه دي وعرفت يعني ايه المشتركة وعرفت ان القصة ماشية ازاي وطلعت شرك ما طلعتش شرك ولا حاجة ايه ايه ال- اللي عليه عليه اشركها ده اللي ماشي عليه الد- البتاع ده طر... اللي احنا قلنا ده- ده قول شيخ الاسلام وده قول كذا الراجح انه يشترك آه وانا قلت كده في الاول انه الراجح اشتراكهم ها نعم على الراجح من قول ابي حنيفة طيب الله المستعان اه عشان خاطر ال- حسب القانون يعني ال- الحال دلوقتي فهمنا المسألة فهمنا يعني ايه مشاركة عرفنا يعني ايه مسألة الكلالة عرفنا كلام شيخ الاسلام اللي كان بيقوله ده كويس في المواريث اه الله المستعان ال- بعد كده دخل في مسألة تانية السطرين اللي قالهم دول اه كلام شيخ الإسلام كل كلمة بحاجة بعد كده قال ايه والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه يبقى ايه حصل خلاف ليه ما يعرفش زي ايه سيدنا ابن عباس حبر الأمة لم يصله حديث ربا الفضل ايه ربا الفضل ده مش النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده انه وزنا بوزن انه المفروض انه لو انا النهاردة عندي ذهب عيار 24 ارجعه بعيار ع- ع- ذهب 24 وزنا بوزن ما تجيش بقى يقول لي ده قديم وده جديد ما ينفعش ذهب بذهب واصل فده اسمه ربا الايه الفضل معناه ما ينفعش التفاوت فيه حلو ابن عباس كان يقول لا لا ربا الا في النسيئه ايه ربا النسيئه ده اللي هو ربا الديون اللي هو مشهور اللي هو ايه ان انا اقترضت منك مبلغ لمدة شهر جيت الشهر ما قدرتش ادفعه قلت ايه طب خلاص انت واخد مني 1000 جنيه رجعهم لي 1100 انت شايف الدولار بكام مثلا عملت فيها كده ما ينفعش كده اسمه ربا الايه ربا النسيئه فده المشهور اللي اللي بيسمى ربا الجاهليه ربا الجاهليه ربا النسيئه ربا القروض ربا الديون فابن عباس كان بيقول انه ما فيش حاجه اسمها كده طب ايه ده بقى طب ازاي لم يصله الحديث ايه المشكله ايه المشكله عادي يعني هو النهاردة كل النصوص ترد لكل الصحابة ما كانش حاصل غاب عنه عمر رضي الله عنه عمر نص احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحضرها لانه اش- قال لصاحبه كانوا شغالين على غنم فقال لصاحبه بص انت تروح تحضر يوم وانا احضر يوم اليوم اللي احضره اجي أح- احكي لك النبي قال ايه وانت تيجي تاخد بالك من الشغل تاخد بالك من الاغنام وانا اليوم اللي اعمله ن- تعمل نفس الحكايه ففي احاديث بالتالي مش هتبقى موجودة عادي خرجوا في ك- في جهاد مثلا خرجت سرية من السرايا ما خرجش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال أحاديث مش كل حاجة بقى أول ما رجعوا السرية قالوا لهم النبي قال بالحرف كذا وكذا وكذا في أحاديث مص- لم تصله لا إشكال عمر كان يسأل عن أحاديث وكان لا يظنها وكان يمسك بالدرة للصحابة يقول له مين فيكم قال الكلمة دي عم- يعني تشديدا عليهم عشان خاطر ما حدش يقول كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا او كذا فالشاهد في احاديث لم تصلهم فعادي حضرتك حتى وانت النهاردة في الدواوين السنة موجودة و و و وكنت آه، سمعت كتير وقريت كتير بس في حاجات فتاك فتيجي تقول لي مثلا الحديث الفلاني يقول لك لا لا ما- ما فيش حديث كده عمري ما قريت حاجة زي كده وبعدين تجيبه لي بأدلة ويثبت ان في حديث كده طب انا اعمل ايه بقى خفى عليا الدليل فما عرفوش فعشان كده رحت قايل مش كده او ظن ان هذا الدليل ليس دليلا في هذا الامر خفي عليه يا الصدق ان ممكن الدليل ده نستدل بيه في الحتة دي ما جاتش في باله سهلة برضه كان الحديث في حتة والعلماء استدلوا بيه في حاجة تانية وهي خفيت عليه ما فكرش كده فيحصل خلاف ايه كمان وقد يكون لعدم سماعه ما سمعوش اصلا وقد يكون للغلط في فهم النص فهم الحديث على غير معناه انت مش عندك صحابي صحابي لما انزل الله عز وجل ايات الصيام فيها ايه بقى وكلوا وش- إيه، ح- حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الحديث فيه كده ان صحابيا اتى بخيطين اسود وابيض ويقعد يعملهم كده حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لما يشوف الابيض من الاسود يبقى ساعتها نمسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان قفاك لعريض الحديث فيه كده والله نصا قال له كده ان قفاك لعريض الخيط الابيض والخيط الاسود دول الليل والنهار فخ... يبقى ايه فهم الدليل على غير وجهه ايه المشكلة انت ممكن اقول لك احاديث دلوقتي اقول لك ايات اقول لك ايات وتبقى انت فاهم منها معنى وهي مش كده خالص ولا تمت الى ذلك بصلة زي ما قلت لك المرة اللي فاتت وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي تقول لي كانوا بيتعبوا قوي جابوا الصخرة حطوها في الوادي يا راجل ولا هي جابوها خالص ولا ولا انت جبتها اصلا هي مش جبتها خالص جابوا اي نحتوا فانت فاهمها غلط فممكن تستدل بيها بحاجة تانية خالص تقول لي كانوا بيتعبوا قوي فعلا يعني جابوها وتعبوا وشالوها لغايه ما ودوها يا وهذا يستدل به على ما كان عنده يستدل بقى يعني روح عشان الموضوع مش كده خالص وهكذا فانت ممكن تفهم الدليل غلط تفهمه حاجة تانية انما انت مفتر وتقف تقول يا ب- بي- كان بيتكلم على الفتور فتور وارد اهو انما انت مفطر من الفطر فطر على- عليه يعني انقطع عنه الوحي فطر انما انت منقطع مثلا وهي انما انت مفتر من الافتراء ففهمتها غلط سمعتها كده وقفت عليها كده ففهمتها على غير وجهها فده مش تبعها خالص فممكن الصحابي ممكن الرجل من السلف يفهم الحديث على غير ما أنا لسه قايل لك اهو ممكن وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وعنده دليل بس يقول لك انا عندي دليل اقوى انا شايف ان الدليل اللي عندي يعارض اللي انت بتقوله اقوى في الاستدلال وده اللي حصل ما بين الائمه زي ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء الشافعي ينتصر بادله قويه على ان القرء هو الطهر واسمعك وخليك اصلا لما تقرا مطولات الفقه تقول لي طب انا مش فاهم طب ما في الاخر خالص مين بقى لحسن كده العمليه ساحت ده ده جامدين ودول جامدين مين بقى اللي فيهم العمليه مش سهله كده ان انت تروح قايل واخطا الشافعي في هذه المساله وقال مش عارف ايه يا عم اصبر بس دول ائمه اللغه وائمه الشرع بيقول إيه الشافعي بيقول كلمه ثلاثه قروء عندنا في اللغة حاجة اسمها ايه ان الاعداد من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود اللي يجي وراها فلو هي مذكرة يبقى اللي وراها مؤنث لو هي مؤنث يبقى هي ايه مذكرة دلوقتي ربنا قال ثلاث ولا ثلاثة ثلاثة يبقى قروء مذكر ولا مؤنث مذكر حلو قوي الطهر مذكر ولا الحيضه الحيضة بتقول هذا حيضة ولا بتقول هذه حيضة حلو يبقى مؤنث ولا لا يبقى اصلا ثلاثة يبقى ثلاث طهورات وليس او ثلاث اطهار وليس آه، ثلاث حيضات يرد ابن القيم ويرد من قبليه بقى الامام ابو حنيفة وهو مذهب الحنابلة ويقولوا لا انت لسه بتقول اهو طهورات مين قال لك ان انت حملتها على ذلك انت حملتها على المعنى ولم تحملها على اللفظ المسألة في اللفظ لفظ قر لفظ قر م... نفسه قد- مذكر زي ايه في حاجة اسمها المؤنث المؤنث المجازي يعني ايه اسمه طلحة اسمه طلحة ده مؤنث ولا لا طلحة ت مربوطة اهي م... اس... الاسم نفسه الاسم ماليش دعوه بالمحتوى طلحة مؤنث والراجل ده بقى بقى مؤنث اه يبقى ده اسمه مؤنث مجازي اسمه مؤنث مجازي الكلمة مؤنثة لكن المعنى مذكر فقال لك ما هو ما انتوا بتقولوا اهو عندكم في اللغة كده فانتوا جاي بتتكلم بالالفاظ ليه لفظ القرء حاجة قريبة من كده نفس الفكرة يعني اللفظ نفسه مذكر والمحتوى مؤنث ايه المشكلة يعني فهمتها فقال لك لا حيضات وراح جايب أدلة بقى أخرى كثيرة ينتصر لذلك المهم فأنا اللي أخد بمذهب الشافعي يرى انه هو ماسك قوة جدا اللي خد بالمذهب ابو حنيفة و- والامام احمد لا ادلة قوية جدا فانا بالتالي بقول ثلاث حيضات بالمرة عشان الاخوات يبقوا فاهمين اه ثلاث حيضات الراجح ثلاث حيضات انا بجيب لك من الاخر في الاخر ثلاث حيضات ماشي فالمقصود هنا التعريف بجمل بجمل الأمر دون تفاصيل يعني بمجمل بمجمل الأمر بمجمل الأمر دون تفاصيل فهمت حاجة؟ دي كانت حتة كده على الماشي وقلت المرة اللي فاتت ما ينفعش أختم بيها شوف بقى كنت قاعد أشرح المشاركة إزاي دي فعشان كده قلت خليها لكم في الأول تكونوا لسه صاحيين عشان الحبة اللي هتناموا فيهم يبقوا سهلين في الشغل اللي ماشي معاكم أنا قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال اتفقنا المرة اللي فاتت ان الت- ال- طرق التفسير ان الاختلاف ده ان التفسير اصلا ايه نوعين تفسير بالايه والايه بالمأثور وبالرأي هنا بيتكلم المستند الى النقل يبقى بيتكلم بالاثر وإلى طرق الاستدلال قال المصنف رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما هو ما مستنده النقل فقط يعني ايه مستند النقل فقط يعني الآية دي فسرها عكرمة بكذا ومجاهد بكذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم م- من الأصل قال كذا فيها يبقى النقل ومنه ما يعلم بغير ذلك اللي هو اللي اسمه ايه بقى ما غير ذلك الرأي يبقى ايه بالرأي اللي هو جبته منين جبته من اللغة اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق اكتب الله يكرمك حط عليها خ- 20 خط دي الكلام التقيل بتاع شيخ الاسلام العلم اما نقل مصدق ام او استدلال محقق طيب نفهمها نقل مصدق يا فندم يعني يشترط في النقل الصحة ها ممكن حضرتك تقول لي والله أثر عن آه، ابن عباس انه قال كذا كذا اقول لك الاثر بتا... ال- اللي ابن عباس ضعيف جدا لا يثبت عنه لانه بينقله فلان ابن فلان وفلان ده اصلا فيه وكي وفيه وفيه فارمي الكلام ده مين قال لك ان ما- ان ابن عباس قال الكلام ده اصلا فما اقدرش إيه؟ اعتمد اثر ضعيف ضعيف جدا كمان ها منقطع اللي بيروي عن ابن عباس اصلا اصلا بيروي بعد اسقاط واحد او اتنين في اشكال ال- ال- السند ده معضل او السند ده منقطع او السند ده مرسل او السند ده كذا في مشاكل خلاص كده يبقى العلم اما نقل لا بد فيه من الصحة مصدق واما استدلال محقق يعني ايه استدلال محقق يعني استدلال بحقائق يعني ايه حضرتك يعني حضرتك تيجي تقول لي ان الكلمه الفلانيه معناها كذا اقول لك جبتها منين تقول لي والله مش عارف في اثر آه، فين ج- لقيته فين بتاعت ايه اقول لك لا يا عم هات لي كلام محقق انه العرب فهمت الكلمه دي بالمعنى ده اه هات لي دليل هات لي دليل يبقى لازم عشان استدل لابد الحجه والبيان ما جيهاش كده انا حاسس لا حاسس ده تبع آه، برضو ايه ما- تبع ستوته ماليش دعوه انا بستوته خالص في الموضوع احساس ده مش تبعنا بهانه وستوته ده مش تبع العلم واصل عشان في ناس كده بتاخد بتاخد من الحاجات دي يعني والمنقول اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم المنقول ده بقى إما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما منقول عن صحابي مش معصوم عن تابعي مش معصوم يبقى النقل قسمها لنا كده واحد النقل مصدق يبقى شرط الصحة والمنقول إما عن معصوم النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن غير معصوم الصحابة والتابعين فمن تبعهم والمقصود هو عايز يركز على إيه بيان جنس المنقول يبقى بيتكلم عن انهي نوع من انواع التفسير التفسير بالمأثور اللي هو المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم يبقى بيتكلم في الحتة دي على الحتة الاولانية اللي شرحتها لك اللي هي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال السلف وتحديدا هو بيتكلم على تفسير القرآن بالسنة وبأقوال السلف انما تفسير القرآن بالقرآن مش دلوقتي طيب حلو قوي وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه اه خلينا بقى كلامهم كويس دلوقتي اقدر في حديث النبي اعرف الصحيح من الضعيف منها انا عندي الحاجات بالاسانيد انما في اقوال السلف ممكن تبقى المسألة متعذرة لان مش بال... مش بنفس التوثيق اللي عمله ال- السلف في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتب بتتكلم عن اثار السلف طبعا وبتنقلها بالاسانيد بس مز... ال... آه، الاهتمام بيها ما كانش زي ما كانش زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لك انا ما اعرفش أج- اثبت لك منين ان ابن عمر قال الكلام ده ما عنديش انما اللي اقدر اقوله لك ان انا عندي في الكتاب الفلاني وده كتاب من الكتب المعتمده و و و نقل الامام فلان هذا القول ف... فلها اعتبارها فيقول لك حاجة اقدر اعرف انها صحيحة او ضعيفة وحاجة ما اقدرش اعرف كويس وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق فيه وطالما ما اعرفش حاجة كمان اثر من الاسرائيليات احنا المرة اللي فاتت قلنا ان سيدنا عبد الله وهيقولها شيخ الاسلام ان سيدنا عبد الله بن عمرو كان عنده كتب من كتب اهل الكتاب كويس فسيدنا عبد الله بن عمرو روى الكلام انا ما اعرفش بقى الكلام ده نسبته لاهل الكتاب اصلا هو والله بيقول انا قريت في كتاب كذا عن فلان كذا انه قال كذا او يقال كذا وكذا ما اعرفش بقى الكتاب اللي نقل منه ده كان كان كتاب صحيح ولا فيه تصحيفات ولا فيه محرفات ما اعرفش فبالتالي النبي قال ايه حتة الاسرائيليات اتقفلت عندنا قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم بقى عندي في الاسرائيليات ثلاث احوال اكتب وافهم اما ان هم رووا اثر اسرائيل اثر من اثار بني اسرائيل يؤكد ما عندنا مثلا اثر بيقول ايه بيتكلم عن قبح الزنا طب ما هي ماشي احنا عندنا ان الزنا قبيح فيقول لي اثر مثلا زي قصه من القصص كده انه عابد من عباد بني اسرائيل عبد الله كذا وبعدين زنا فسقطت أح- كل القصص دي ماشي شغاله ما فيهاش مشكله لان عندي نصوص بتدل على ذلك انما ياتي بنص يخالف شريعتنا يخالف الشريعه اعمل فيه إيه ده ارميه ها يبقى ده من شرع من قبلنا على اقل تقدير ان لم يكن اكثر مجذوبا او محرفا ما ماليش فيه حلو زي ايه زي ما بييجوا يقول لك انا عايز استدل على اتخاذ القبور في المساجد بقول الله تبارك وتعالى لا- لنتخذن عليهم مسجدا تقول له حلو قوي حتى على كلامك انا همشي معاك لنتخذن عليهم مسجدا ان هم جابوا الصالحين وعملوا آه، مسجد في هذا المكان فيها كلام كتير بس خليني على كلامك انت وبالقاعدة الفقهية اللي معاك ده ايه ده بقى ده شرع من قبلنا وهل شرع من قبلنا شرع لنا ماشي قول الله عز وجل في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ينفع يبقى ايه يبقى ده اسمه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك حلو بقى ده على ايه آه، تأويل المسألة على انه كان بالسجود او حتى بالركوع المبالغ فيه ده ماشي يبقى الحالة الأولانية الأثر الإسرائيلي موافق للشرع زي الفل تأكيد وت- واستئناس الحالة الثانية مخالف للشرع بالسلامة الحالة الثالثة لا ده ولا ده يعني ايه ده لا ده ولا ده آه، اثر من جملة الاسرائيل بتتكلم عن آه، قصة من القصص يقول لك سيدنا نوح مثلا فعلا كده في اثر عاش 1600 سنة القرآن بيقول ان هو ايه لبث فيهم الف سنة الا خمسين طب في الدعوة يبقى ممكن اقول ان هما فعلا 950 سنة كان في الدعوة وانه 650 سنة دي كانت حياته نبئ بقى على رأس سنة كام واضح انه ايه ع- يعني في ع- ان في امر سيدنا نوح كانت الاعمار مختلفة عن في زماننا تقول ان هو عاش 1600 سنة تقول والله اثر ان بعض الناس بتقول كده الكلام ده بقى هو اللي النبي قال فيه ما تعتبروش اساسه تطلع لي منه احكام ولا تعتبروا انه كلام ما, ما يتقالش خالص لا تصدقوهم ولا تكذبوهم المسألة ما فيهاش مشكلة فهمت حاجة نعم نعم تاخد العظة والعبرة فيه طب حلو قوي هذا القسم من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه في واحد بقى قال لك بقى دي قضية حياتي لازم أعرف سيدنا نوح كان 1600 ولا 1500 تفرق معايا كتير قوي يا عم تفرق معاك في 1600 1300 لا هو في الاخر خالص انه اللي يهمك اللي قاله القران انه قعد يدعو الى الله 950 سنه عاش بعدها خمس سنين عاش بعدها 10 عاش بعدها 1000 مش قصتك لا انا هروح للحفريات ولا بد ان انت يبقى انت كده بايه بتضيع عمرك في الفاضي اسمع بقى شويه الكلام الحلو شويه الهزار بقى اللزاز اللي بيعملوه الناس في القصه دي بيقول لك ايه بقى يا شيخ الاسلام فالبحث عنه لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا اللي, اللي يفيدك ربنا بينهولك فمثال ما لا يفيد اسمع بقى ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف خد بالك دي مهمة كان من أنهي فصيل تفرق وولف ولا كان لولو ولا كان انهي حاجه كان انهي واحد في ال... كان انهي نوع لا دي تفرق معانا كتير جدا ايه واحد مره جه لحد من المشايخ شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم القيعي استاذي في العلوم القران في الازهر فقال له يا- يا شيخ هو اسم أ- كلب اهل الكهف ايه اسمه قال له كان اسمه عنتر قال له إنك قد أوتيت علم الأولين والآخرين لقد سألت قبلك عنها أكثر من مئة عالم ولم يستطيعوا لها جوابا قال له كلهم صدقوك إلا أنا ففي ناس عايزة كده اسمه ايه عنتر فرقت معاك ظريفة اهو. او عايز يعرف اسمه خلصه وبقى ايه كده واسمها ايه بقى اسمها ايه بقى ام سيدنا موسى تفرق معاك جدا يا عم خ- اسمها كان ايه عايز تعرف ايه وابوه كان ايه اخباره فين ابوه في الحكاية عايزين نعرف برضه ابوه ويا ترى في الاخر خالص ايه اللي حصل وسيدنا يوسف اتجوز امرأة اصلها كانت حاطه عينيها عليه يا كبدها فالموضوع كان لازم نفهمه ايه الهم ده في ناس كده بقى بتاع- بتوع المسلسلات عايزين يفهموا بقى في الاخر the end هنكتب بقى في النهايه ايه فمن ده بقى قال لك ايه ومن ذلك وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقره ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها قال لك انهي حته بقى في البقره تفرق معانا كتير هل ايديها ولا رجليها ولا رقبتها ولا راسها عشان الحته دي تبقى بركه عليكم السلام ورحمة الله. عشان الحته دي تبقى بركه عندنا تاخد بالك قوي بقى البقره الحته اللي ايه الرجل بتاعت البقره دي جامده جدا ده هي دي اللي ضربوها راح الميت قام على طول في ناس تحب ترسم وقال وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها اه مهمة دي تعرف بقى الخشب بتاعها كان عامل زان كان زان ولا كان س... آه، لا تفرق عشان تقع الخشب انهي كان خشب ابيض ولا كان ايه ايه بقى وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر الغلام اللي قتله من الاول بقى خالص إيه- كان اسمه ايه برضه تقول له كده كان اسمه اي حاجة كان اسمه عتريس ماشي عشان تريحه ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى عندنا احاديث في تسمية العبد الصالح الخضر والعلماء اختلفوا هل في حديث صحيح فيها في بعض الاحاديث صححها بعض اهل العلم فيها التصريح باسم صاحب آه، آه، موسى انه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب اهي بقى الاسرائيليات كالمنقول عن كعب اسمع وافهم مين كعب ده كعب هو كعب الاحبار ابو اسحاق كعب بن ماتع الحبر يمني كان من مسلمي أهل الكتاب في زمن الصحابة توفي سنة 32 من الهجرة في زمن خلافة عثمان كعب الأحبار وهو أكثر من يروى عنه أخبار بني إسرائيل يقول لك عن كعب أنه قال كعب الأحبار كويس ومين كمان ووهب مين وهب ده وهب بن منبه وهب ابن منبه برضه يمني وبرضه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وكان كثير النقل من كتب أهل الكتاب ومحمد ابن إسحاق لا ابن إسحاق ده بقى مهم محمد ابن إسحاق إمام بل إمام أئمة السير وأصح ما كتب في السير عنه اللي هو محمد بن إسحاق دي اللي هي سيرة ابن إسحاق لكن مشكلة ابن إسحاق أنه مدلس أنه مدلس يعني إيه مدلس اه لو هو بيتكلم يروح قايل يعنعن كده يروح قايل لك مثلا ايه انا دلوقتي لو قلت عن الشيخ الشنقيطي انا ما لا شفته و- وقبل مات قبل ما اكون لسه ط- يعني طلعت من البيضه يعني ها فاقول عن الشيخ محمد الامين الشنقيطي انه قال انا كذبت كده انا كذبت هو انا قلت حدثني وانا قلت اخبرني انا بقول عنه نقلت عنه مين بقى اللي قال لي جبتها انا من كتاب شفتها في بتاعه انا قلت عنه وخلاص كده ما فيش مشكلة ففي ناس هم دول اللي يسموهم مدلسين بيبقى ايه يقول عن ويسقط حد فيقول لك طالما مدلس طالما صرح بالتحديث خد بقى كلامه زي الفل لو قال لك اخبرني وهو ثقة خلاص ماشي عارف اشهر حديث عليه مشاكل في القصة دي حديث ايه اللي مخلي المشكلة عارف حديث الطائف حديث الدعاء ها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي ولكن الحديث رواه ابن اسحاق وعن عن هو ده اللي مخلي الحديث ضعيف عن عنة ابن اسحاق اه على انه حلو كلام زي الفل بس المهم ادي محمد بن اسحاق ك- تمام وغيرهم ممن يأخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجة فهمت انت خلاص اديتك احكام اهل الكتاب والاسرائيليات مش محتاجين نقولها تاني كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتك فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه تمام؟ وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض استناني بقى إذا كان الصحابة إذا اختلفوا كلامهم ما يعتبرش حجة يعني الصحابة واحد قال حاجة والتاني قال حاجة زي المثال اللي قلناها دي فما ما عندناش حجة عمر بيقول حاجة وعثمان بيقول حاجة علي بيقول حاجة وزي- وزيد بيقول حاجة أيام ما كان بقى طب لو التابعين اختلفوا ده بيف- بيقولها بمعنى وده بيقولها بمعنى قال لك مفيش حد يبقى كلامه فوق كلام التاني ما يعتبروش حجة مهما كان ثقله يعني تقول لي بس ده كان تقيل قوي اقول لك ماشي كان تقيل في التفسير لكن ممكن يكون في المسألة الفقهية دي مش كده كان تقيل في كذا مفيش كلام يرجح بمجرد انه مروي عن فلان وبس زي ما احنا في المسألة دي ده انا بقول لك سيدنا عو- ع- عمر فخلاص تبقى خلصت طب ما الناحية التانية اسامي تقيلة برضه الناحية التانية سيدنا زيد طب اعمل ايه ولأن وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين كل ما تعلى كل ما يبقى الدليل بالنسبة لك أقوى لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين سامع حاجة هو بيتكلم على إيه دلوقتي على الإسرائيليات دي كلها أحكام كده تحط عنوان أحكام الإسرائيليات اللي هي النقل عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب قال لك لو لقيت الأثر ده عن كعب الأحبار وده تابعي ها يبقى برضه تبقى عامل شوية غير لما يبقى الأثر عن عبد الله بن سلام مثلا وهو يهودي ومعلوم لما يروي الصحابي يبقى النفس أطمأ أكثر طمأنينة إنما لما يروي التابعي تبقى العملية أقل عندك شوية هو ده اللي بيقوله شيخ الإسلام وكده كده الصحابة كانت قليلة جدا في النقل عن أهل الكتاب ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه رجعنا بقى إيه خلص هو إدى المسألة دي رجعنا للأصل تاني اللي هو بيتكلم فيه إنه لو نقل مصدق ماشي تمام نقل صحيح يعني حديث صحيح يعني يبقى تمام يقول والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك هو حصر هو الحسين دي عشان خاطر الكلام اللي بيبقى عميق بصين عشان اختلاف النسخ المعنى ده في الاخر خالص وصلنا لايه وصلنا الى ما يلي والله كلام لا طائل من ورائه ما تجريش وراه ما تجريش وراه ده مش مقصود التفسير اسمها كانت اسمها زليخة هي دي مهمة قوي بالنسبة لك ان انت تعرف ان امرأة العزيز كان اسمها زليخ ما تسمها فلانة يعني ما تسمها اللي تسماه انا مالي مش هستفيد حاجة مش هي دي اللي اقعد احقق فيها واصل آه، عاش قد كده عمل قد كده مش هستفيد حاجة الحاجات دي مش بتاعة التحقيق انما عليا القرآن دلني على ايه اركز في ايه